أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أستاذ سابونة يا مرحبا اهلا وسهلا تشرفنا مرحبا
أعزائي زي ما عودناكم وزي ما عودتونا كلامنا دايما بدليل وبرهان دليل ثابت وبرهان مش ممكن حد ينكره اللي هو ليه عقل عامة مش ممكن ينكر البرهان اللي بنقدمه اتكلمنا في حلقات سابقة عن المؤثرات الخارجية على حياة مه... المؤثرات على حياة محمد خارجية وداخلية سياسية و... وما إلى ذلك أه، بنكمل الحوار ويا ريت دايما تكملوا تاخدوا ال... آه، النوتس اللي بتتقال والنهارده هنسأل أبونا في حاجة جديدة دلوقتي الآلهة ديت كانت موجودة في عصر ما قبل الإسلام اللي هو بيطلق عليه الجاهلية ممكن بقى تكلمنا عن الشعائر اللي محمد كان بيعملها او الناس كانوا بيعملوها قبل محمد اولا الشعائر ديت اللي هي ايه
طبعا طول ما في آلهة بيبقى في نظام للعبادة طبعا فنظام العبادة هو ده اللي بنسميه شعائر والحقيقة أنا بس عايز آه، أقول إن الكتب اللي بنرجع إليها في الحتة دي مهمة قوي عشان خاطر بيحب الاستزادة آه، كتاب الشيخ خليل عبد الكريم الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية وده كتاب مهم جدا وكتبه شيخ خريج الأزهر فكتاب مهم للغاية ينبغي أن الإنسان يقراه وي- ويشوف فيه برضه الأصول دي مهمة أوي آه، وفي كتاب الدكتور ج- آه، جواد علي وبرضه احنا استعرضناه قبل كده وهو آه، كتاب تفصيلي عن حياة العرب آه، قبل الإسلام وفي كل حاجة وفي صدد الحديث عن مصادر القرآن الوثنية اللي هي الكعبة والحج والحجر الأسود والهلال القمري أنا اتكلمت قبل كده في حلقات في برنامج آه، أسئلة عن الإيمان من حلقة 57 و58 و59 فاللي عايز الاستزادة أنا أرشح إن هو يرجع للحلقات ديت عشان خاطر يشوفها من تاني عظيم آه، طيب آه، ممكن بقى تجمل لنا ايه هي الشعائر الدينية الوثنية اللي أثرت على محمد
هو زي ما قلت ان كل دين بيبقى له نظم عباده فكان عندهم بالتاكيد زي ما بيقول في المفصل آه، في صفحه 294 الى 386 في هذا الكتاب بيتكلم عن شعائر عديده الصوم الحج العمره بيوت العباده الكعبه الكسوه وفي كتاب الشيخ خليل عبد الكريم بيضيف أن هناك شهر رمضان ده قبل الإسلام نعم شهر رمضان تعظيم إبراهيم وإسماعيل الاجتماع العام يوم الجمعة حتى اجتماع الصلاة كان أساسه موجود في الجاه- الجاهلية يعني فدي كلها شعائر كانت موجودة وبتشهد لها الكتب الدراسية عن هذا الأمر طب أنا كرجل مسلم سابق أول حاجة هتيجي في دماغي إنك لازم تكلمني عن الصيام آه.
ايه عن الصوم تقدر تقول لي ايه عن شعائر الصوم في الجاهليه في الجاهلية في الجاهلية كانوا بي زي ما بيذكروا هنا برضو في آه، علي دكتور جواد علي في صفحة 294 و295 بيذكر نوع من الصوم كان موجود في ذاك الحين وهو صوم عاشوراء ولعل عاشوراء لحد النهارده يعني بيتصام وكانت قريش تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء والرسول نفسه كان بيصومه قبل آه، ما ياتي فرض رمضان وحتى بعد فرض رمضان كان محمد بيصوم عاشوراء والشيخ خليل بيذكر ان كان في صوم رمضان قبل صوم رمضان قبل الاسلام كان موجود في صفحه 21 بيكلمنا الشيخ آه الشيخ آه، خليل عن تقديس شهر رمضان وتقديس هذا الصوم تقديس هذا الشهر الفضيل مما ورثه الإسلام عن العرب ورثه الإسلام عن العرب بعدين يقول أنه معدن الإسلام ومادته
طيب آه، طبعا آه، قدسك آه، عارف آه، ان رمضان خلص وبعد رمضان بعد رمضان بحوالي كام و80 يوم بيجي الحج فخلصنا الصيام اتكلمنا عن الحج بالظبط لا انا بس عايز اضيف حته ان آه، يعني رمضان ما هوش اختراع او ما هوش جاي من السماء موحى به رمضان زي ما شفنا ان هو كان موجود في الجاهليه يعني ف طب كان له معنى في الجاهليه كانوا هما بيصوموه عشان يتحنفوا في غار حراء لكن يا ترى آه، في الاسلام بيتصام ليه؟ هدفه ايه واساسه ايه؟ فدي حاجات برضو من المعتم عليها اي وهي مجرد تقليد لل للصيام الجاهلي نعم.
بالنسبة للحج أنا كلمت برضه عن الحج ده في حلقات اللي أنا ذكرتها 57 58 59 ويحسن العودة إليها في منتهى الصراحة لكن عايز أقول في كتاب الشيخ خليل صفحة 15 يقول إن القبائل العربية أجمعت على تقديس كعبة مكة تقديس كعبة مكة وحرصت أشد الحرص على الحج إليها وجاء الإسلام فأبقى على تقديس الكعبة ومكة وأطلق عليها القرآن العديد من ألقاب التشريف المعروفة مم.
إذا هي كانت أصلا موجودة في الجاهلية والدكتور جواد علي في صفحة 311 يقول كانوا يطوفون كانوا يطوفون بالبيت عراة
عراة كانوا يطوفون بالبيت عراة أهي 311
طب مصدره هو ايه؟
كانوا يطوفون بالبيت عراة مصدره كاتب هو المصادر كلها تحت بيقول لك تفسير النيسابوري حاشية على تفسير الطبري آه، جزء تسعة صفحة 157 وبعدها وأيضا في الزمخشري صفحة 475 مش بس كده ده بيضيف أيضا إلى أن النساء كانت تخضع لنفس القاعدة فكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة مش معقول أه؟ حاجة غريبة حاجة غريبة جدا طيب وهو دلوقتي ما هو شبه عراية يعني. يعني الحرام ده ما هو ما شبه عراية يعني
طيب آه، قدسك قبل كده كلمتنا عن لفظة الحج ووضحتها لنا لكن انت عارف طبعا ان ايه آه، ربنا بيزيد والمشاهدين بيزيدوا كل يوم فللمشاهدين الجدد ممكن آه، تلقي لنا الضوء على ال- آه، ايه هي لفظة حج واصلها ايه وجايه منين والحقيقة أنا زي ما أنت عارف إن أنا بحب أرجع للكتب في الحاجات ديت عشان خاطر أنا مفتيش من نفسي نعم.
ففي كتاب مهم قوي وخطير جدا آه، بتاع الدكتور سيد القني اسمه الأسطورة والتراث ده كتاب مهم قوي يتقري لمعرفة الأعماق والأبعاد طبعا هم كتموا آه، سيد القني بس ما يقدروش يكتب- يكتموا كتبه نعم هي موجودة في السوق فبيقول في صفحة آه، 162 بيقول إن كلمة حج مأخوذة أصلا من فعل الاحتكاك فهي في الأصل حكة والحقيقة العراقيين لحد النهاردة يمكن في عراقيين سامعني بيقولوا على الجيم كاف حتى في الاوراق الرسميه يقول لك الكمرك بدل الجمرك مم.
يقولوها الكمرك وفي كلمات كتيره بيبدلوا فيها الجيم آه، بالكاف كتاب الملل والنحل لابي القاسم الشهرستاني صفحه 247 العلاقة بين الاحتكاك والحج يقول أنه كان يمارس في الحج طقس عجيب وهو الاحتكاك بالحجر الأسود وتوضيحا لمعنى الاحتكاك بالحجر الأسود الدكتور سيد القدني برضه في هذا الكتاب صفحة 163 وأنا معلم على الكلام يقول انه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر وهو مس الحجر الاسود بدماء الحيض والتساؤل طب اذا كان ده معنى الحج في الجاهليه الحج في الجاهليه الجاهليه الوثنيه طب لازمته ايه في الاسلام او سببه ايه او فلسفته ايه او هو ليه ده سؤال بيحتاج الى اجابه احبائنا المسلمين بصراحه
فعلا آه، يحتاج لإجابة بس دلوقتي آه، حضرتك وضحت في السابق أن موسم الحج في الجاهلية كان موسم تجارة وإخصاب ممكن تجوز لنا الموضوع دوت بالتاكيد وبرضه انا بجيب من آه، كتب آه، الاسلاميه ففي دائره المعارف الاسلاميه جزء 11 وصفحه 3465 بيتكلم عن هذا الامر 3465 بيتكلم ويقول هدف الحج في الجاهليه انه كان كانت تقام في الجاهلية الأسواق في ختام موسم جني البلح بالحج يعني كان عملية تجارية واقتصادية مواسم للحاجات دي ويضيف الدكتور سيد القني في كتاب الأسطورة آه، والتراث صفحة 165 في هذا الكتاب يقول كده كان هناك معنى آخر للموسم اللي هي صفحة 165 كان هناك معنى آخر للموسم موسم البلح آه، أي الاحتفال بالوسم أو الخصب والممس هي المرأة الموسومة بالزنا لا لا لا لا.
مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام يعني ده اللي بيتكلموه العلماء والدارسين والباحثين والفاحصين لهذه الأمور كلها وبعدين يجمل الدكتور القدني في صفحة 162 ويقول من كتابه في- هو ده نفسه آه، كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخفض الجملة ديت مهمة عشان في ناس كتير بيقولوا ان انا في في الجرايد لما بيحاربونا بيقول لك ان هو بيقول الكلام ده من عنده لا يا جماعه الكتاب اهو ادي الصفحه اهي صفحه 163 وادي الكلام اهو ان لم يكن من قبل ذلك تجم- تجمعا لممارسه طقس الجنس الجماعي طلبا للغيث والخصب وده في كتاب دكتور السيد القني أس- الاسطوره والتراث ف طب اذا كان ده الحج طب ليه بس؟ ايه هدفه النهارده؟ وسببه ايه؟ وهي دي كلها اسئله محتاجه الى اجابات. اتفضل حضرتك.
شكرا وتسابونا آه، طيب الكلام آه، المقزز اللي احنا سمعناه ده دلوقتي كان تأثيره ايه على محمد
تاثيره ايه؟ انه هو استغل فرصه الحج وكان المعاهده مع القرشيين ان هم يسمحوا له يخش هناك بحيث ان هو ما يمسش مراسم الحج، استنى زي ما هي.
نعم فكانت عملية صعبة قوي للغاية وطبعا جه بعد كده كل مراسم الحج من التلبية زي ما بيقول الشيخ خليل عبد الكريم التلبية لبيك اللهم لبيك والإحرام وسوق الهدي والوقوف بعرفات والدفع إلى مزدلفة والتوجه إلى مني والطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود والسعي ما بين الصفا والمروة إلى آخره طب ليه محمد أخذ بهذه المناسك ايه ايه موجودها ايه علتها ايه سببها ايه فلسفتها
طيب آه، بالنسبة لل... للمتعة اهي طبعا المتعه ك- عشان خاطر كان زواج متعه هناك في الحج فايضا كذلك آه، محمد اتاح ال- ال- الزواج المتعه في الحج الكلام ده في تفسير القرطبي على سورة النساء آية 24 بتقول فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن تفسير القرطبي يقول صفحة 420 آه، قال أبو ذر كانت المتعة لنا في الحج خاصة وأخرجه مسلم ليه؟ لأن نفس النظام مشكلة المهم كان في هناك طقس تاني طقس رمي الحجر الجمرات اصله ايه ده بقى بيقول آه، الدكتور آه، جواد علي في كتاب المفصل ده اهو صفحة 334 يقول يرجع مبدأ رمي الجمرات إلى عمرو بن لحي وذكر إن هو جاب ده كان أول واحد أدخل الأصنام إلى الجزيرة نعم فجاب سبع أصنام وحط حجارة عند كل صنم ويبتدوا ير- يرموا الصنم الثاني بالحجر آه، عشان خاطر يرجموه ويقول له أنت أكبر من هذا الس- من ذاك الصنم فدي دي قصة يعني الكلام ده موجود في تاج العروس للمرتضي الزبيدي ص- آه، جزء 3 صفحة 107 لكن في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي صفحة 280 يقول على رمي الجمار فأقصد به الانقياد للأمر لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه يعني بيقول لك ارمي ارمي طب ليه ما تف- ما تسألش هو كده وخلاص ثم أقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام ودي اللي بيقولوها آه، حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره أنا بس بسأل واحد عالم زي حامد الغزالي بصراحة كده هو الشيطان له ظهر عشان يتقسم ظهره ولا ايه العمليه وليه وجه عشان يترمى في وجهه يعني هو احسن حاجه قالها في الاول جواد يقول لك ايه هي انك انت تعمل حاجه ما تفهمش ليه لا تسالوا عن اشياء إن إن تبدأ تبدأ لك.
لكم نعم تسئكم طيب دلوقتي قدسك كنت بك... بنتكلم عن الحج وكان من المراسم قلت انها الاحتكاك والحج والحك دوت الحجر الاسود فدلوقتي بقى اتكلمنا عن ماهيه الحجر الاسود واذا كان دوت الحجر ده مقدس في الجاهليه ولا لا آه. حجر الأسود دي مشكلة مشكلة وأنا أثرتها قبل كده في حلقة 58 من أسئلة على الإيمان هو حجر أسطواني طول المسطرة 30 سنتي وعرضه 10 سنتي وكانوا بيستخدموه هناك للاحتكاك زي ما قلنا وكانوا بيعتبروه انه ذراع الله او حاجه تاني وفي كتاب آه، طريق الميثولوجيا عند العرب لمؤلفه محمود سليم الحوت صفحه 59 يقول كانت الكعبه المكيه اطارا لحجر اسود كما كانت باقي الكعبات تتسم بذات السمه وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذي في السماء وقع من فوق اه هي طبعا نيازك وقع من فوق آه والشعائر عن تقديس هذا الحجر مهم.
في الجاهلية مكتوب عنه في دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 6960 يقول الطواف من الشعائر الدينية وهو الدوران حول شيء مقدس مثل حجر وهو يرجع إلى عصور قديمة جدا وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية إلى آخره بعدين يقول إيه وقد سبق في هذه الحلقة أنا آه، الحلقات اللي أنا اتكلمت عنها يعني آه، بينت أنه كان هناك طقس آه، والكلام ده من كتاب آه، دكتور آه،
القمني القمي الاسطوره والتراث السورة والسورة صفحة 17 و 19 نعم أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح انهم يماثلون الفعل الاول الذي قام به اله القمر عندما جامع الاله الشمس فالكلام ده خطير جدا ومحتاج الى وقفات ومراجعه للنصوص وللكلام اللي بيتقال علشان خاطر الناس تقدر تاخد بالها وتشوف ايه اصل القصه وايه اصل الموضوع طب دوت اللي كانوا بيعملوا الأقدمين وملناش دخل بيه هل محمد كان يقدس الحجر الأسود
واضح طبعا من كتب التراث ان محمد كان بيقدس الحجر الاسود وانه كان بيقبله كما مذكور طبعا في دائره المعارف الاسلاميه نعم.
آه، قد اخذ محمد بهذه العاده القديمه لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبه مركز هذه الشعائر وفي سنن البيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله اذا استلم الركن اللي هو الحجر الاسود قبله ووضع خده الايمن عليه على الحجر رغم انه كان موجود في ايام ما كانوا في الاول بيعملوا فيه حاجه تاني يعني مش عارف ازاي يجي له نفسه يعمل كده وكان الرسول يدور, يدور حول الحجر سبع لفات ثلاثه منها قافزا كالظباء واربع لفات ماشيا في احترام للحجر المقدس ده مسند احمد حديث 2835 وفي صحيح البخاري باب الحج في حديث رقم 1597 يقول لك عن عمر بن الخطاب نعم.
أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك وهنا وقفتي أنا مع الموضوع إزاي الحجر الأسود يقدس ده سؤالي إيه هو السبب في تقديس هذا الحجر
طيب آه، مش عارف يعني آه، تعليق قدسك على ايه في الموضوع دوت و- و- وازاي ان عمر بن الخطاب آه، فطن ان ده مجرد حجر والرسول نفسه لم يفطن فاذا كان عند قدسك تعليق والا لو ما كانش فيه تعليق يا ريت ندخل آه، هو على ال- بالتأكيد في تعليق بالنسبة للموضوع ده وهو أيوة.
إيه؟ يعني ده يدلك على أن محمد كان بيسترضي الناس عشان يكسب ناس لصف نعم.
فهو قد نادى بإزالة الأصنام ولكن أبقى على الحجر الأسود طب ده مش صنم ده حجر مش صنم فليه؟ ايه الحكمة؟ الهدف؟ الفلسفة؟ ليه؟ ثم يقبل هذا الحجر وعمر بن الخطاب أحسن من الرسول من محمد بيقول له أنك حجر لا تنفع ولا تضر يعني محمد ما كانش عارف انه ينفع ولا يضر ولا كان بيعمل بس لاسترضاء الناس كما هو مذكور في كتب التراث كان محمد قد أكرم الحجر رياء ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب هل هذا الأمر يليق بصراحة يعني سؤال أنا بطرحه يليق بنبي برضه إنه يرضي المشركين ويعبد حجر ولا زال الحجر النهارده موجود في الكعبة نعم
طب ليه؟ ايه الفكرة؟ انتوا مش بتلغوا الأصنام يا جماعة؟ طب الحجر ده حاجة من عند هو ده ذراع ربنا برضه؟ عشان خاطر الناس تتمسك بيه؟ أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة محتاجة لعلماء المسلمين إن هم يتفرغوا للإجابة على هذه الأسئلة لأن الجيل الصاعد جيل واعي وجيل منطق ولذلك أنا بقول لأحبائنا العلماء المسلمين إن هم يردوا على الحاجات ديت بس يردوا بمنطق وبرهان ودليل
امين آه، نخرج بقى من الكلام ده كله وناخد نبذه روحيه من الكتاب المقدس اتفضل قدسك امين في رساله آه، معلمنا يوحنا الرسول الرساله الاولى واصحاح خمسه وعدد عشرين بيقول فيها ايه معلمنا أبو- آه، يوحنا بيقول ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبو- الأبدية أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام إذا الإنسان يحفظ نفسه من الأصنام بمعرفة الحق والحق في مين؟ في الرب يسوع المسيح نعم نعم.
يحفظنا من الأصنام وعشان كده يقول إيه ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق احتياج العالم النهاردة إلى البصيرة الروحية مش ممكن إنسان هيعرف الحق من الباطل والنور من الظلام إلا لما يكون له بصيرة روحية من الله فهل لنا هذه البصيرة الروحية ربنا نور بصيرتنا عشان نقدر نفهم ولا كل إنسان قافل ذهنه وقافل مخه وقافل بصيرته وماشي زي اللي قبليه ما قالوا محتاجين ان احنا نتمتع ببصيرة روحية فيا ريت اخي المشاهد الله رب يديني بصيرة روحية من الداخل حتى استطيع ان ادرك الحق واميز بين الحق والباطل الله مستعد ان يعطيك الان ان كنت تقبل لو رفعت دعوة بسيطة صغيرة وانت قاعد قدام التلفزيون قول له يا رب نور بصيرتي نور قلبي آه ال- الأمر مهم جدا وخطير بأنك أنت يا تاخد حق بصيرة يا ما تاخدش الله يعطيك هذه البصيرة النهاردة آمين اتفضل.
امين متشكر جدا يا استاذ ابونا ومتشكرين جدا على الموضوع ال- الشيق دوت آه، اعزائي آه، مش عارف اقول لكم إيه. انا بصراحه قرفت آه، جات لي قرفه اشمئزيت كلام ومثبوت ما هواش بنجيبه من الشارع كلام مثبوت وبكتب علماء المسلمين آه، يعني اعتقل اعتقلوها آه، ازاي الكلام دوت وازاي احنا في القرن الواحد وعشرين بنآمن بالتخاريف والكلام الفاضي ده أرجوكم لو عندكم أسئلة ناقشونا ابعتوا لنا واحنا هنرد عليكم اذا كنتوا عايزين كتاب مقدس ابعتوا لنا على ال website اذا كان في حد عايز يحاور ابونا في اللي قاله من علماء المسلمين فليتفضل والمجال مفتوح ارجوكم اعقلوا ما قيل ربنا يكون معاكم وسلام المسيح لكم والى اللقاء آمين